الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ومن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الرفيق الرفيق شوف الحديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى الله أكبر شوف شوف شوف اللفظ الحديث نعيده تاني بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق ومش كده وبس لا يحب الرفق يحب إيه الرفق ويعطي على الرفق أي من الأجر والثواب ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى على أي حاجة تانية هو رفق أهم حاجة وأجمل حاجة إن أنت تغلف دعوتك بالرفق إن أنت تحس بألم الناس أنا وأنا بدعو الناس أنا ما بفترضش إن أنا أحسن منهم لا أنا بفترض إنهم أحسن مني وأنا بدعوهم عشان يبقوا في ميزان حسناتي لأن ميزان حسناتي أنا خفيف فعايز أتقله بالحسنات فعايز دول يبقوا في ميزان حسناتي فعشان كده أنا بدعوهم وأنا حاسس أنا اللي محتاج لهم مش هم اللي محتاجين لي هم أحسن مني مش أنا اللي أحسن منهم هم أعلم مني مش أنا اللي أعلم منهم أنا لازم يعني ودائما الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهله ودي مسألة مطلوبة جدا يا جماعة إن أنت كل ما تزداد طاعة تقول سبحان الله طب وأنا كنت فين من الطاعة الجديدة اللي عملتها دي أنا عمري ما صليت قيام الليل والنهارده صليت قيام الليل فمش تحس بقى بان انت بقى يعني فرحان بقى بنفسك وصليت قيام الليل ومين قدي بقى ويا ارض اتهدي ما عليكي قدي لا ده انت تحس ان انت ياما اتحرمت من الخير دوت ففي غيرك سبقك فاحسن منك ودي المساله مهمه قوي كان احد السلف يقول كلمه جميله قوي قوي يعني الكلمه دي من اجمل الكلمات اللي قراتها في حياتي يقول لك اذا رايت من هو اكبر مني قلت هو افضل مني سبقني الى طاعه الله واذا رايت من هو اصغر مني قلت هو أفضل مني سبقته إلى معصية الله شفت قد ايه إنسان يا جماعة ما يزكيش نفسه أبدا ما تبقاش فرحان بنفسك مش مجرد أنت ختمت القرآن تقعد تبص للناس بقى وأنت وأنت تعرف إيه أنت حافظ كم جزء أنت يعني وتبتدي لا ما تتبهاش على حد اوعى اوعى كل ما تزداد علم كل ما تزداد تواضع كل ما ربنا يكرمك واتقوا الله ويعلمكم الله ومن بين التقوى أن أنت تتواضع لله سبحانه وتعالى وتتواضع لخلق الله تحس بأن أنت يعني ان انت مهما عليت فانت في النهايه عبد لله سبحانه وتعالى كل يوم لازم تحط الجبهه ديت والانف دول الاثنين تحطهم على الارض وتخشع وتذل وتنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى وكل سبحان الله الامام ابن تيميه كان ليه موقف جميل قوي بيأثر فيا لما بسمعه الامام ابن تيميه يا جماعه كان كان يصنف ده كلام تلميذ بقى الامام ابن القيم يقول لك كان يصنف في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ ان ينسخه من بعده في اسبوع واخدين بالكم يا جماعه يعني انا لو قعدت مثلا الف قصيده هالفها في قد ايه في خمس ساعات مثلا طيب لو واحد جه ينقل القصيده بقى ورايا هينقلها في قد ايه في خمس دقائق لا العكس كان مع الامام كان يالف في اليوم الواحد اللي لو حبوا ينقلوه من وراه نقل كده بس كان ينقلوه في اسبوع فلما سئل عن ذلك قال والله ما كنت اضع قلما ولا أرفعه إلا وأسبح بحمد الله سبحانه وتعالى فإذا ما وقفت أمامي مسألة في مسألة كده واقفة قدامي مش عارف أقول فيها إيه يقول أخرج وأتمرغ وأمرغ وجهي في التراب وأقول وأبكي بين يدي الله وأقول يا معلم داود علمني يا مفهم سليمان فهمني فيفتح الله عز وجل علي في تلك المسألة فأرجع وأكتب تلك المسألة مش بقى النهاردة يعني مجرد ما الواحد يعمل حتة كتيب كده زنطوط واخد بالك حس إنه خلاص بقى شيخ الإسلام إمام العصر وترجمان القرآن وفريد عصر وأوانه ويقعد وتلاقي حاجات تضحك تبص تلاقي في أول الكتاب كده لسه طالب علم لسه بيبتدي وكلنا طلاب علم لسه بيبتدي وتلاقي يقول لك بقى وقد كتبت هذا الكتاب بعد إلحاح شديد وإصرار من بعض الإخوة وأصر علي أن أكتب هذه المحاضرة التي كنت قد ألقيتها ونفع الله بها المسلمين وممكن يقول لك وأسلم على يدي 100000 بسبب المحاضرة ديت وبعدين بعد إلحاح وإصرار شاف إيه فاضطررت أخيرا لعموم النفع بالمسلمين إن أنا أكتب لا يا أخي ربنا يبارك فيك التواضع التواضع لله سبحانه وتعالى إن أنت تحس مهما بلغت من نجاح في الدعوة من شهرة اوعى تغتر لأن الشهرة ديت شهرة أنت اشتهرت عند مين عند الناس كل الناس اللي على وجه الأرض لن ينفعوك ولن يغنوا عنك من الله شيء أبدا والله ما ينفعوك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هتيجي يوم القيامة لوحدك وهتبعث وحدك وتقف بين إيدين ربنا وحدك وهتتسئل وحدك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا حسيب من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هتتسئل لوحدك كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباه الله عز وجل وصنعه على عيني ليربي به الكون كله صلى الله عليه وآله وسلم كان في غاية الرفق والرحمة لو حابين نتعلم الرفق والرحمة بجد اقروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا قد ايه النبي كان رحيم و- وارجو بس تركزوا معايا في الكلمه دي كان رحيم بالكفار فما ظننا برحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه الابرار رضي الله عنهم جميعا وارضاهم جماعه الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى الهدايه للكفار والمشركين وكان يدعو لهم بالهدايه كان يدعو لهم أن يهديهم الله عز وجل يعني يعني سبحان الله في يوم من الأيام اشتد أذى المشركين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة من كتر التعذيب رايحين للنبي يشتكوا له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين ما بيقولوش تدعو على على- على العصاة المسلمين لا على مشركين كفرة ناس بتعبد أصنام يا جماعة وبتعذب في ناس مسلمين بيسجدوا لله سبحانه وتعالى شوفوا النبي يقول ايه نهر الرحمة وينبوع الحنان يا جماعة الإنسان لازم يكون فيه ضوابط تحكمه يعني المسألة مش مسألة تسرع يعني في بعض الناس للأسف شديد بتتسرع في إصدار الأحكام والحكم على الناس وتكفير و- و- و- وتفسيق وتجديع المسألة مش بالمنظر ده يا جماعة المسألة مسألة يعني لما يجي الناس بتتناقش مثلا في حكم ترك الصلاة هل هو كافر ولا مش كافر يا سيدي انت لو خدته بالدين والرحمة وصلى انتهى الخلاف هي المشكلة ان احنا خليه يصلي يعني الانسان يكون رحيم ورفيق يعني بدل ما اقعد افكر وبدل ما اشغل نفسي ان بعض شبابنا ربنا يحفظهم اللي لسه بيلتزم جديد كل اللي بيشغله فلان ده كافر ولا مش كافر فلان ده يا اخي ما تشغلش نفسك اشغل نفسك بنفسك فقط انت طالب نجاه انت عايز تخش الجنه يا اخي بدل ما تح- ما تعين نفسك حكم وقاضي على الناس وفلان ده فاسق وفلان ظالم وفلان مبتدع وفلان كافر وفلان يا اخي اشغل نفسك اصلح عيوبك عشان ربنا يكرمك وترتقي في درجات الجنه ادعو الناس باللين وبالرحمه انت مش مسؤول عن هدايه البشر انت مسؤول فقط عن دعوه الناس ربنا قال لسيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم ان عليك الا البلاغ بس ما عليك الا ان انت تبلغ لان الهدايه اصلا ابتداء وانتهاء بيد الله سبحانه وتعالى فشوفوا الصحابه رايحين لسيد ولد ادم صلى الله عليه واله وسلم فبيقولوا يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين شوف رد النبي ولم يتردد شوف عشان تعرف بس ان دي دي دي, دي سكيه وفطره عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتكلف الرفق بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة الله شوف الكلمة شوف لما النبي والكلام ده كله بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لهم كده قول لهم كده إني لم أبعث لعانا أنا ما بعثتش عشان ألعن ده واقول ده كذا واقول ده كذا لا لا لا وانما بعثت رحمه شوف ربنا بيقول ايه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ما قالش للمسلمين العالمين دي بتشمل ايه يا جماعه الجن والإنس تخيلوا الجن والإنس وتشمل المسلم والكافر والعاصي وتشمل حتى الدواب رحمة النبي وصلت حتى بالدواب وبالجماد صلى الله عليه وآله وسلم فاكرين يا جماعة لما النبي كان بيخطب على جزع من الخشب حتة مقطوعة من شجرة والحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله فواحدة من الأنصار جت له قالت له يا رسول الله ألا آمر ابني فيصنع لك منبرا قال أجل خلاص عايز يصنعوا لي منبر يصنعوا منبر فصنعوا منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم الجمعة اللي بعدها النبي بدل ما يطلع على الجزء طلع فين على المنبر ولكن الجزء على جنب فحن الجزء وبكى الجزع بكى لفراق الذكر ولفراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل ايه النبي طب انت لو مكان النبي تعمل ايه بصراحه وبصدق هتعمل ايه تقول ده حته خشبه اقطع خبه الجمعه وانزل عشان خشبه صح ولا لا ده ده الفكر اللي يتعرض على ذهن الانسان شوف رحمه النبي بالجزع شوف رحمه النبي بجزع عشان بس يعني انا ببعت ال- ال- الكلمه دي يا جماعه رساله لان ما عندهمش رحمه بابائهم وامهاتهم يعني ده انت لو اعتبرت الام والاب بمثابه الجزع هترحمهم امال لما يكون دم وروح وجسد واعصاب انسان انسان ربنا وصاك بيه شوف قد ايه النبي ينزل ويحتضن يلتزم الجزع فسكن الجزع شوف بقى شوف تخيل رحمه النبي ب- ب- بجزع خشب سبحان الله فكان الحسن لما يحدث بهذا الحديث كان يبكي ويقول سبحان الله جماد يحن للنبي وقلوب لا تحن اليه هي دي المساله يا جماعه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه لا ده في حديث ثاني بقى في الصحيحين ان اسامه بن زيد اسامه بن زيد ده حب ر- شوف الله كلمه جميله قوي قوي والله الواحد يعني سبحان الله كنا نتمنى ان احنا نفوز بالكلمة دي كان أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله اللي هو زيد بن حارثة في يوم من الأيام النبي أرسله مع سرية وأمر عليهم أسامة بن زيد شوف اللي حصل بقى ففي واحد من المشركين فضل يقتل في عدد كبير جدا من الصحابة فأول ما تمكن منه أسامة بن زيد ورجل آخر من الأنصار فالاثنين انقضوا على رجل فأول ما انقضوا على رجل لسه هيقتلوه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكف الأنصاري ما رضيش يقرب منه بقى خلاص سمع منه إيه الشهادة فمن قالها فقد عصم إيه دمه وماله وأجره على الله إيه اللي حصل الأنصاري ابتعد وأسامة بن زيد دخل عليه فقتله فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي عما فعله عملت يا أسامة رضي الله عنه وارضاه قال له حصل كذا كذا فقتلته قال أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها مني خوفا يعني إنما قالها خوفا مني والحقيقة يا جماعة هو فعلا ظاهر الأمر إن هو قالها كده يعني راجل عمال يقتل في المسلمين وفجأة أول لما السيف اتحط على رقبته قال أشهد أن لا وهو واضح إنه مثقف وكان قاري يعني أو فاهم الموضوع يعني إنه مجرد ما أقولها هي هيسيبوني فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوقع انهم يسيبوه فأسامة بن زيد راح قتله فواضح من من الحادثه دي او من الحادثه دي او الموضوع ده انه فعلا الراجل ده قالها خوفا من ايه؟ من, من السيف لكن اسامه بن زيد لما قتله النبي لامه قال فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاء بها يوم القيامه وفي روايه فهلا شققت عن صدري حتى تعلم اقالها خوفا منك او قالها ايمانا بالله أو كما قال صلى الله عليه وسلم شوف المسألة عامله إزاي فالنبي كان حريص إن محدش يغلظ على حد أبدا يا جماعة في عز الحرب النهاردة لما بنقول كلمة حرب كلمة حرب النهاردة في عرف الناس معناها إيه؟ معناها مفيش أخلاق مفيش أي رحمة مفيش أي لين مفيش, مفيش أي حاجة خالص بمرة شوف قد إيه؟ قانون الأخلاق يتلغي كله قانون الرحمة يتشال ليه؟ حرب شوف بقى الحرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم كان النبي لما أمر سرية كان يقول لهم كان يقول لهم اغزوا بسم الله وفي سبيل الله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تعكروا صف ماء ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صبيا صغيرا ولا يعني سبحان الله حرب كلها رحمة شوف قد ايه وكان لما يروحوا كان النبي يأمرهم الأول حاجة يعرض عليهم الإسلام محتاجين يا جماعة ان احنا يكون عندنا رفق بأي إنسان بيعصى ربنا سبحانه وتعالى آه مش معنى كده احنا بنشجع أي إنسان على إنه يعصى ربنا لكن بنشجعه لأنه يتوب ويرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى لأن دي وظيفتنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فاحنا مطلوب مننا احنا نكون يعني عندنا رحمة ورفق ولين بالناس نفسنا ان احنا نعبد الناس كلها لله سبحانه وتعالى كما قال تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم ربعي بن عامر لما سأله رستم قائد جيوش الفرس قال من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة آه، محتاجين يا جماعة أن احنا فعلا نكون عندنا رحمة ولين ورفق بالناس عشان الناس والله والله والله الناس النهاردة يعني في, في ضائقة وفي شدة وفي ابتلاء لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى فمش ناقصين نزودهم بلاء فوق البلاء يعني ما يجيش النهاردة الإنسان مخنوق من دنيته تعبان وفي شقاء لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى واجي عايز ادعوه للهدايه وللنور وال وال وال وال والحلاوه الايمان الجميله اللي احنا بقينا الحمد لله رب العالمين ما اجيش اخد بايده بشده فيحس ان الدنيا كلها يعني يعني اتقفلت في وشه ما ينفعش كده يا جماعه